مطمنين لهم البشر مطمنين دنيا وأخرى المؤمنين لهم البشر مطمنين دنيا وأخرى الله بفضله يكرمهم وينتقم من اللي ظالمهم الله بفضله يكرمهم وينتقم من اللي ظالمهم حكاية أبو الوفاء الصمنانة عبر والمؤمن اللي صفى والمخلص اللي اعتبر حكاية أبو الوفاء الصملانة عبر والمؤمن اللي صفى والمخلص اللي اعتبر واللي معاه رب الأسرة بيستر دنيا وأخرى اللي معاه رب الأسرة بيستر دنيا وأخرى بيستر بيستر دنيا وأخرى اللي عمل خير شكر والرجال مع ابوه ويمدحوا في معدنه طول عمرهم مع ابوه مدام اصيل النسب حفظ الادب مع ابوه الدنيا فيها ايه احسن من اللصان والداج اكملني طبع الوفاء من غير رياء والداج اغلى ما عنده جابوا لك بالسماح والداج يا ظالم الناس حبيت المتاع وغنى غواك شيطانك وبكره ما ينفعكش غنى بتفتري ليه على كتر الفلوس وغنى ولا خفت من ربنا اللي عطاك واداك يا سامعين الكلام من نعرفه حصل ايه ومين اللي خان المودة والعهود حصل ايه بعد النعيم الهنا شوفوا مضانا حصل ايه ما هو كان مبسوط وبحر الهنا عايم اتاريه بيغرق وفاكر انه كان عايم منه طاوع هواه اصبح ذليل عايم عالارض نايم يا عين وفرشته حصل ايه انا عشت شفتك كتير ومشيت شفت اكتر واتينا من حظنا وكان صبرنا اكتر ولما انعدل بختنا كان عقلنا اكتر حكاية حصلت وتنفع في المجال سيرة بالفن نظمتها وكتبتها سيرة على رجل عال وكان في الرجال سيرة أمواله كانت كتيرة والكرم أكتر الراجل العال كان اسمه في الرجال ناصر من اهل الاقصر ودايما للفقير ناصف اللي يعوزه يروح له بيلتقيه ناصف اخوه الكبير مات وسيب له ولد في حماه كان اسمه سرحان خده عمه وعاش في حماه الجمع هو اللي واصي واليتيم في حماه بحنانه يرعاه ورأيه كان معاه لاصق لاصق مراته الأصيلة اسمها أم السعد عايشة معه في رضا وأدمها أدم السعد وهو بيعزها وعشانها جاله السعد وخلفوه بنت واحدة اسمها نادية تشبه لوردة ومن فوق الغصون نادية وزرعة الخير بتفضل دائما نادية في الطبع هادية ومولودة في دار السعد اتربى سرحان وعمه وجوزه بنته نادية الأصيلة اللي كانت أغلى شيء بنته وملكه مع ملك أبوه إده لجوز بنته حبل المودة معه طول ما كانش أصيل وباعوا في الخير طول عمره ما كانش أصيل جت المنية على فجأة في عمر قصير وقبل ما يموت كتير وصاه على بنته ونادية مطيعة لجوزها ومخلصة وياه الميل الحمل شايلة ومخلصة وياه وغير كده كانت أمينة ومخلصة وياه خلفت له ولد بعد الولد بنتين واسمه ابو الوفا راجل اخو بنتين عاشوا في جو السعادة وعشها بنتين ونادية بتعين راجلها ومخلصة وياه من بعد عبه ما مات اتغيرت حالته ونيته السيئة ظهرت على حالته على بنت عمه افترى ومنى الغرور حالته سرحان طاوع هواه ومراته هملها ولا افتكر منها شيء وخلاص هملها وراح للمعصية برجليه هملها نسي جملها مدام اصطلحت حالته في شبكة كان الشيطان الشيطان شاغلها احتر دليل وهي الأفكار الأفكار شاغلها وعيونه كانت بفطر البصر بفطر البصر شاغلها كان له صديق في البلد بيروح له ويقابله ويشوف مراته لقاه في البيت ويقابله واسمها دلال واسمها دلال وكانت عارفة ناس قبله بقت تشاغله وهو كمان يشاغلها دلال جوزها راجل عايش على قد اختار ثوب الكرامة جت على قد آمن لسرحان صديقه كان على قد بيروح له في الدار وبحال الدلال يعلم يقابلها في السر وراجلها مكان يعلم طلقها منه ولا ولا خلى احد يعلم بكره هيندم ما دام ما مشيش على قده وقبل ما توفعت ده راح وطلبها بقت مراته وجابها الدار وطلبها يلبي لها كل شيء بالامر وطلبها سرحان غرق في هواها وقلبه وهبه لها وهي من مكرها جذبه تملي لها ونسته بنت عمه ملا حنان لها الرأي بقى رأيها في البيت وطلبها من بعد ما خلفت منه ولا جاسر خلاص نظرها صبح من يمته ارض وعلى زعلها مكان سرحان في يوم جاسر وبهدل ابو الوفا بيشغله في الارض مسلول وتعبان وهمه بيدفنه في الارض محروم من عطف ابوه وبيشتغل في الارض وجميع خير الارض كله يروح على جاد ونادية في الدار شغالة واجر مفيش شايفة تعب ابنها زايد وراحة مفيش الكف منها خلي واليد رخرة مفيش سرحان جوزها الخسيس بقى للجميل ناس الدلدلة لكل شيء وما كانش يوم ناسي وها النادية الأصيلة وفضلها ناسي وقلبه زي الحجر قاسي ورحمة مفيش جاسر لقى نفسه حيلة وامه ست الدار عمالة بتدلع وتميزه في الدار اكن غيره محدش له نصيب في الدار وابو الوفا من التعب عرقه يسيل انهار عطشان والمية جنبه في الغفار أنهار شغال في الأرض يومي لما عزمه نهار ويروح آخر النهار يسقي الدبش في الدار بسلامته جاسر في طلب العلم ما فلحش في الابتدائي سقط سنتين ما فلحش بقى يوم بيومين وطول مع عرض ما فلحش جاله جواب الفشل من المدرسة خسران والناس تشور عليه وتقول عليك خسران مش غاوي تعليم ولا صنعة وعاش خسران وجه كمان يشتغل في الأرض ما فلحش وسرحان ملهي في حب دلال ما عملش متجوز اتنين وبال اتنين ما عدلش وابو الوفا حمله مال وابوه ما عدلش لسرحان ولدين فيهم واحد بيظلم اخوه ابن الجديد الصغير كان مبهدل اخوه وابوه ما يقدرش ياخد منه حق اخوه بين اخي واخوه ظلم في الحكم ما عدلش ابو الوفا قال له يابا يوم ريحني انا برضو ابنك ما همشي عليك ريحني طول عمري وياك وانا شقيان ريحني امي مريضة بقالها يومين ما بقت قوت عاوز لامي حكيم يوصف دواها قوت قام قال له قوم من هنا مالك هدايا قوس روح قول لي هتموت ومن ده الهم ريحني قام قال له يابا حرام هتيتم اخواتي طب لما امي تموت من يخدم اخواتي كفايه ذلي انا وبنتين اخواتي اسمح لي يابا اقول لك شيء ما فيهش غلط انا امي طول عمرها ما حصلش منها غلط انا هاخد امي وهمشي بدون زعل وغلط وهشتغل في الزلط وهاكل اخواتي قام ربي جاسر قوام على فوز والطاول عمل انه مقدم واخر ابوه والطاول وبهدل ابو الوفا باللفظ والطاول ابو الوفاء قال لي يا جاسم خب املنا فيك طبعك ما هوش طبعنا ده طبع امك فيك ما انتش اخويا مدام طبعنا ده لا فيك الحبل في ايدك يأثر فيك وتصور الحق على ابوك اللي يسلمك ضرنا ودلعك من الصغر واكلت خير ضرنا وانت الصغير وابوك عملك كبير ضرنا كرمتنا رصة حداد وما عليهاش ادمان ونفسك خبيثة ماني شايف لها ادمان انا وامي بتبيع فينا بارخص الادمان وبكره يمكن كمان تفرشنا من دارنا اما ربي سرحان وقال له يلا من داري تحرم عليا ولازم تمشوا من داري انا كرهك انت وامك غور من داري لا غيط ولا بيت منهم شبر مديلك وان كنت غرقان باعت يوم ما مدولك وان كنت هتموت شربة ماء ما بديلك ولا حد يعيلك ولا تدوق لقمة من داري ومانيش دعيلك ولا تدوق لقمة من داري ابو الوفاء قال له يابا معاك ما اقعدش في دار وحشة ملانة ظلم ما اقعدش لو كنت برا حسب في تراب ما اقعدش انا هكسب القوت بعرق اليوم واجاهد آه، انا هكسب القوت بعرق اليوم واجاهد وامشي بطريق دنيتي بايمان واجاهد واجعل تكالي على الرحمن واجاهد ده الخير قاعد لكن الشر ما قاعدش الخير قاعد لكن الشر ما قاعدش وخرج من الدار لا في جيبه ولا في ايديه غلاف عيونه وتنزل دمعته في ايديه وشايل امه المريضه والبنات في ايديه جه يطلب الود والده بالكلام هانه خلى اخوه الصغير بالغلط هانه وراح تعبه شقاه للي بأساه هانه خانه زمانه ولا خلى زمام في ايديه ابو الوفا اصيل والحمل التقيل شاله بيحفظ الود دايما والجميل شاله له قلب مخلص وابيض من بياض شاله سمع المؤذن يأذن للصلاة صلى ويحط أمه المريضة وعن النبي صلى سمع المؤذن يأذن للصلاة صلى ويحط أمه المريضة وعن النبي صلى وهو كان الإمام وبالبنات صلى لقيت قماش في المصلى بالعجل شاله لما فرغ من الصلاة وقعد وفك الكيس لقى فيه رزم من الفلوس نقدية ملو الكيس ولقى بطاقة وفيها عنوان صاحب الكيس أبو الوفا شهم كانت عنده الشهامة تاج ميال للخير وكانت عنده القناعة تاج أم قال لنفسه يا نفسي دي المروءة تاج لو اني محتاج لكن لازم اودي الكيس مدام هصون الامانة ربي يغنيني ويجود عليا برزق حلال يغنيني فيه غيره مين الغني بغناه يغنيني مدام حصون الامانة ربي يغنيني ويجود عليا برزق حلال يغنيني فيه غيره مين الغني بغناه يغنيني في الشدة يا عين ايماني بربي زاد وفي الطريق الطويل الصبر واخده زاد الله ربي كريم قادر وفرجه زاد وعن سؤال العباد بالستر يغنيني عن سؤال العباد بالستر يغنيني وصاحب الكيس كان تاجر وماله كتير تجارته ربحة عشان صادق وماله كتير وقلبه عمران بالتقوى وماله كتير رابح وكان اسمه رابح حلوة جياته خد عبرة من اللي مضى حاسب لجياته خد عبرة من اللي مضى حاسب لجياته ومن ميزانه الحلال طبت وإياته قضى حياته ملوش خلفة وماله كتير رابح وصل منزله بيشوف فلوسه فين رابح وصل منزله بيشوف فلوسه فين راجع من السوق عايز يعرف مكاسبه فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ومد ايده يجيب كيس الفلوس ملقاه قام مد ايده يجيب كيس الفلوس ملقاه رابح وصل منزله بيشوف فلوسه فين راجع من السوق عايز يعرف مكاسبه فين ولا حد عارف نصيبه والمخبي فين ومد ايده يجيب كيس الفلوس ملقاه قعد يفكر ويتذكر كتير ملقاه وقال يا نفسي غير الصبر الجميل ملقاه عوضي على الله مانيش عارف نسيته فين وبعد ساعتين سمع الباب بيخبط عم رد رابح وقال فيه مين بيخبط ابو الوفا قال له ضيف يا اصيل بيخبط يا صاحب البيت ضيفك في امان وسلم ماشي في طريق الصلاح لاجل الكفاح وسلم اللي معاه ربنا نجا من الخطر وسلم يفتح له باب الكرم من قبل ما يخبط رابح فتح له ساعتها وقال له اتفضل لقاه جدع زين عليه العين اتفضل وكلامه زي العسل وانقال اتفضل وشاف امه المريضة والبنات جنبيه ووجهه بسام منور عالدوام جنبيه وقال عليه ده ابن ناس لكن الزمان جنبيه وقال عليه ده ابن ناس لكن الزمان جنبيه وحن قلبه عليه وقال له اتفضل رابح خرج وقتها راح جاب طبيب لمرض لأم أبو الوفا عالج لها الأمراض وصف لدقها الدواء وعرف سبب الأمراض بعد الطبيب ما انصرف جابوا العشا وكلوه والملح بقى شهد صافي بالرضا وكلوه وربنا وقتها في كل الامور وكلوه سألوه وشكروه ما هو شافي جميع الامراض ابو الوفاء قال له انا ضيفك وجيت عندك شفت السعادة من الكرم اللي فاض عندك وطمن القلب شاف كل الامان عندك وطلع الكيس وقال له شيل فلوسك شيل رابح ساعتها فرح وقال له همك شيل الله يخفف حمولك اللي شلتها شيل يظهر لانك اصيل ما يضيع جميل عندك قام قال له يا عم اقول لك ايه على همي انا اللي كدني زماني ومن يشيل همي انا شبت من غير اوان وكبرت من همي وشربت كاس المرار مليان من اخويا وكنت خدام ما خدش اجر من اخويا وما كانش عشمي اشوف الذل من اخويا ومرات ابويا وابويا زودوا همي مرات ابويا وابويا زودوا همي مرات ابويا خلته يقسى على امي وبهدلوني ووروني عذاب امي خلوا دموع البنات غسلت هدوم امي مرات ابويا خلت ويقسى على امي وبهدلوني ووروني عذاب امي خلوا دموع البنات غسلت هدوم امي ابويا كيل لنا من الغلب اصعب كيل وجار على حقنا وبايده فضل كيل وخف منه العيار ما عرف لنفسه كيل وتركنا بالليل ولا همه مرار امي واسمح لي يا عم انا من بدري هتوكل علي خلقني ورزقي عليه هتوكل واتحمل المسؤولية بعزم واتوكل هشكر ضيافتك ووجبك اللي له اديت انت اللي اكرمتني وكل الكرم اديت عمري ما حنسى الجميل لو حتى له اديت ومادام عزمت ونويت الصبح هتوكل قام ربي رابح وقال خليك هنا جاري انا ما عنديش خلف ابدا يكون جاري واخترتك انت تكون ابن العزيز جاري يا اللي حفظت الامانه والجميل رديت انت بافصح لسان عندي السؤال رديت فتحت باب للمودة والجفا رديت انا عندي لك بيت قريب في السكن جاري رابح كده دار ام وضبها وفتحها وفرشها لابو الوفا في الحال وفتحها وزرع ورود الامل بايديه وفتحها اداله اموال تجري فيها وعيش وطار ومن فعل رابح معاه الجرح خف وطاب وبعون من الله ميزانه بالامانه طاب وشاف ابواب كتير السعد فتحه ابو الوفا سمعته من شهرته بتزيد وبحور كرمه يوماتي في العطا بتزيد بقاله خلان وحبايب كمان بتزيد بقاله خلان وحبايب كمان بتزيد وامه رجعت لها صحتها وعافتها لها نفس رضيا عن البطال عفتها حمدت اله السماء على العين وعفتها كل النعايم شافتها حدا ابنها بتزيد نرجع لسرحان بعد ما كان السيد له كلمة نفذة ورأيه وكان مش سيء لما افترى خاب لسانه وعاب مش سيء نرجع لسرحان بعد ما كان مش سيء له كلمة نفذة ورأيه كان مش سيء لما افترى خاب لسانه وعاب مش سيء وجاسر ابنه اهو خلى نعيمه نار مشاه حافي الادم وخلى توبه نار ولا يعلم ان النهاية لكل ظالم نار والوقت غدار وبهدل كل مش سيد ابوه يقول له يا جاسر اهجر مني الارض بورتها وخدت الفلوس مني لها حق يا ابني الليالي تنتقم مني بقيت فرعون وما لقيتش رجال لموك وصحبة الشر ويا المجرمين لموك الغلطة دي غلطتي ما لقيتش ناس لموك واللي عملته فاخوك بتخلصوا مني اللي عملته فاخوك بيتخلصوا مني قال له يا راجل لسانك ليه مش سيب اكنه بربخ لكن على العيب مش سيب سنك بقى كبير ورايك خاب مش صايب ما بقتش تنظر وراك ولا حتى قدامك ان كنت عاوز تعيش العيشة قدامك ولو ما عجبتش واسعى الدنيا قدامك ما فلت زمامك وراح من الايد والسيد سرحان رفع للسماء وجهه وقال يا رب العبد له مين خلافك ترحمه يا رب طمعا في كرمك وعشم في رحمتك يا رب انا اللي غلطان وكنت العيش مع صاحبي وقطعت شجر العشم والود من صاحبي طلعت دلال وخدتها غدر من صاحبي وده ذنب صاحبي وانت تخلصه يا رب ومشى سرحان في سكة ظلام يا ويله وساب بلده وملكه كمان يا ويله ما هو كان ظالم صبح مظلوم يا ويله مشينا وحو على شوك الأسية ده اك منه طاوع شيطان عن نعايم داس واكمنه محتاج على نفسه الكبيرة داس وظالم الناس من الايام يا ويله وعند تاجر خيول راح اشتغل سايس كتم همومه في قلبه للامور سايس شوف كان خيال خلاه الزمان سايس يفيد بايه الندم للي الزمن زلنا يفيد بايه الندم للي الزمن زلنا بعد النعيم والصفا شوف انطفى زول كافر اللي انا دلعه جه في الكبر زل والوقت قال ضروري اعملك زي وتاجر الخيل مشي سرحان يجري وراه رايح سوق الخيل خدامه بيجري وراه دمعه بيجري وكان عرقه بيجري وراه وهو في السوق صدف ابو الوفاء قبله اتاري بينهم صداقه من زمن قبله رمى عليه السلام سمع الكلام قبله ونظر بعينه لقى والده بيجري وراه نظر بعينه لقى والده بيجري وراه ابو الوفا قال له صاحبي يا عزيز عندي ما دام قابلتك لازم يبقى غداك عندي وفيه مفاجآت هنعرفها هناك عندي وتاجر الخيل قال له الخير في طريقي انا لما بلقاك بلاقي السعد في طريقي انا سعيد بالضيافه حداك في طريقي انت صديقي ومقامك شيء كبير عندي ابو الوفا عرف ابوه وابو هلال عرف اكمل نظره ضعيف من الوقت لم عرف ابو الوفا عرف ابوه وابو هلال عرف اكمل نظره ضعيف من الوقت لم عرف مسيحاته كمان واليوم لم عرفه الوقت لما حكم في سكته جراه وكتب بألم القدر من غير حذر جراه اكمنه غلطان اهو جاله زمان جراح ولم جرحه دراه ودواه لم عرفه ابو الوفاء عرف ابوه وابوه لم عرفه اكمني نظره ضعيف من الوقت لم عرفه نسي حياته كمان واليوم لم عرفه الوقت لما حكم في سكته جراه وكتب بألم القدر من غير حذر جراه اكمنه غلطان اهو جاله زمان جراه ولم جرحه دراه ودواه لم عرف في منزل ابو الوفاء كان السفر عيب وتاجر الخيل قال له يا سايس الحصان راعيه قوم يلا اسقيه وجهز له العليق وراعيه ابو الوفاء قال له سيبه ده سبب وجدي ابو الوفاء قال له سيبه ده سبب وجدي ده ده ابو يا حبيبي اللي زاد وجدي قرب تعالى علي طفي نار وجدي قرب تعالى علي طفي نار وجدي وحقق في وشي يا والدي وبالنظر راعيه سرحان ساعتها عرف ابنه وحن اليه قام واخده بالحضن من شوقه وحن اليه والدمع من العين نزل سايل وحن اليه سرحان ساعتها عرف ابنه وحن اليه قام واخده بالحضن من شوقه وحن اليه والدمع من العين نزل سايل وحن اليه وقال له يا ابن السماح منك ما تبقى جحود انا اللي غلطان في حقك وكنت جحود انا اللي غلطان في حقك وكنت جحود ابو اصل طيب عريق عمره ما يبقى جحود لأصله بيعود من تاني وحن إليك سرحان يا ما بكى بالدمع وتندم أكنه غرقان في بحر اليوم وتندم قال له اخواتك فين وامك فين وتندم وقال له يا ابني دي كانت غلطتي وتلف واللي عملته قابلني في سكتي وتلف طاوعت نفسي وغوان الشيطان وتلف عفى الله عما سلف ورجعت تبات ندم عفى عفى الله عما سلف ورجعت بتندم راقت نفوسهم وراق الجو قدامهم الشر نسيوه وشافوا الخير قدامهم راقت نفوسهم وراق الجو قدامهم الشر نسيوه وشافوا الخير قدامهم والشيخ رابح حضل في الحال قدامهم الشيخ رابح حضر في الحال قدامهم حبال المودة ما بين الكل اتصلوا واتجمع الشمل بعد فراق واتصل ورابح لسرحان اصبح اخ واتصلوا وصلوا للأقصر وكان السعد قدامهم ابو الوفاء قال له يابا الخير بين ايدك اخواتي وامي وانا رهني بين ايدك واللي تعوزه تلاقيه في الحال بين ايدك ابو الوفاء قال له يابا الخير بين ايدك اخواتي وامي وانا رهن بين ايدك اللي تعوزه تلاقيه في الحال بين ايدك انسى اللي فات وانتهى انبص حواليك شوف السعادة وكثر المال حواليك من اليوم ده انا هخدمك وتكون حواليك ويكفى عليا في كل صباح ابو سيرة عادت ليالي الهنا والكل عاش فرحان والحج رابح خلاص اصبح صديق قلبي استأذنوا في السفر والقلب عاش فرحان ومن النهاردة ده انا الحرمة على ولد وسرحان مع ابو الوفا اتهنى وعاش فرحان وجاسر بيشكر اخوه اللي كرم والده جاسر بيشكر اخوه اللي كرم والده فرحان عبي وفتهنى وعاش فرحان وجاسر بيشكر اخوه اللي كرم والده ابو الوفا شهم والمولى وافجاره ابو الوفا شهم والمولى وافجاره بيسعف اللي انعزل واللي استجار جاره صبر ونال المنى صبر ونال المنى صبح الهنا جاره ورجع لداره وعاش تاني سعيد مع ابوه